الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله بارك الله كما حبيتنا
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث رجل تزوج امرأة ولما يبني بها ورجل اشترى خلفات وهو ينتظر نتاجها ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها يوشع بن نون عليه السلام لما غزا قال محدش يجي معايا يكون قلبه معلق بدنيا سايبها في البلد واحد عقد على امرأة وعايز يتجوزها بيحبها لما يجي معايا في الحرب اول ما يقف يقول لا انا عايز ارجع اتجوز انا لسه ما دخلتش دنيا لا ده خليه جنب مراته واحد اشترى اشترى له معزتين معزه ووراها عجله وعشر ما يجيش معايا ينتظروا نتاجها ده قاعد يفكر هتجيب واحد ولا اتنين هتجيب اربعه وهبيعهم لفين هكمل واجيب ايه خلي ما تجيش ورجل بنى بيوتا ولما يفرق يقول لك انا اولادي الشتاء داخل عايز ارمي البيت عرس هو ده لازم الانتقام ولفعلا فضح الله المنافقين في هذه الغزوة سيقول لك المخلفون من الأعراب ها شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ربنا فضحهم قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لما جاء أسأل أخ من الإخوة النهاردة حافظ يا ابن القرآن يقول لا مش حافظ ليه لما كنتش انت تحفظ القرآن مين اللي يحفظ القرآن يقول والله مشغول كذب لا مشغول ولا حاجة انت فاضي وراك ايه عشان كده لما تتأمل القرآن تلاقي آيات في القرآن بتتكلم عنك بتكذبك بتفضح سرك بس اقرا القرآن بتدبر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد, إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وذكر الله الحقيقة قال سبحانه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هكذا تميز الصف المسلم وهكذا دايما بنقول في ال ال ال الأوقات الفاصلة وال وال والأحداث الفاصلة في دين الإسلام دايما يحصل كده تمييز الصف من الدخلاء لأنه للأسف الشديد اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا النفوس شريرة وزي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال للمنافقين كنا نعرفكم والقرآن ينزل سيدنا عبد الله بن عمر قال كده قال لا يزال القرآن ينزل فيقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم قال كنا نعرفكم والقرآن ينزل أما وقد مات رسول الله فمن أظهر لنا شيئا عاملناه به ومن خدعنا بالله خدعنا فأحيانا بتنخدع في الناس وتفكر ان ده والآخر يطلع فلذلك تأتي هذه الأحداث عشان إيه تبين ده إيه وده إيه دول مين ودول مين فتمييز صف من أهل الدجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة دجالون كثير دجالون كثير الدجل زي ما انت شايف كده في دجل كتير الفايدة الثالثة تعظيم الشعائر يا إخوة شعائر الإسلام الظاهرة شعائر عظيمة وظهورها ظهور للإسلام ينبغي ألا, ألا تضطرنا أي ظروف للتخلي عن الشعائر الظاهره ذلك الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع من المدينة أهل مكة أرسلوا له سهل لما أرسل إليهم كرز ابن وهب الفهري أرجو أن ما كنتش غلطان في الاسم ها؟ أرسلوا إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العمرة ساق معه الهدي يذبح هديه وينصرف لم يأتي لقتال أحد فأرسل إليه أهل مكة والله لا يدخلها أبدا وفينا نفس نفس تطرف كيف يدخلها علينا عنوان قولوا لي محمد لا يأتي ومع ذلك ساق الهدي الشعائر الايه الظاهرة اشترى سبعين بدنة فجللت ثم, ثم اشعر عدة منها وهي موجهة اشعار الهدي ان يجي على الجمل انتوا عارفين الجمال احنا عندنا احنا جيران يعني بناكل لحمة جملي فانتوا عارفين الجمال مش كده السنام بتاع الجمل ده يجي على السنام ويشقوا شقة ولا اثنين ولا ثلاثة يجرحوا كده بحيث الدم يسيل تبقى دي خلاص اشعرت يعني دي هدي لا تركب ولا تؤكل الا ان تذبح تنحر هدي الرسول اشعرها بنفسه ساق سبعين بدنة وقدمها ليعلم الناس انها هدي فيكفوا ذلك شعائر الاسلام الظاهرة منها اللحية شعيرة ظاهرة من شعائر الدين احنا ما بنقولش ان الدين هو اللحية لكن بنقول ان اللحية من الدين من الشعائر الظاهرة في الدين فاوعى تحلق دقنك تاني خلاص اتفقنا جزاك الله خيرا راجل طيب انت يا شيخ محمد ها واوعى تاثر لحيتك واوعى تقول ضروره والظروف اوعى يجيبوا لك فتوى بالعكس ده في ساعة المحن ينبغي أن نستعلن بالشعائر وأن نظهرها شعائر الدين كلها ولا نستخفي بشيء منها بالعكس لكي يرى الناس أن الدين حي ظاهر وإحياء السنن في هذه المراحل من مط- من المطالب الشرعية الخطيرة الفائدة الرابعة الفائدة الرابعة الصمود والثبات لما بلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة قالوا والله لا يدخلها علينا أبدا ما دامت فينا عين تطرف وخرجوا إلى مكان يسمى بلدح وجمعوا الأحابيش وجيشوا ثمانية آلاف مقاتل أمامهم خالد بن الوليد في مئتي فرس معهم العوز المطافين وقف وأعلن وأعلنوا بين العرب لن يدخل محمد مكة 8200 والرسول كم 1400 فخرج رسول الله وأعلن أنا لا أريد حربا أعلنها صريحة بل أريد الطواف بالبيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنمضي لوجهتنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه ووالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي سالفتي رقبتي صفحة العنق دي اسمها ايه السالفة قال لهم لو السيف على رقبتي هدخل مكة وجاءت الوفود كلها تحاول أن تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزمه ويهولون له قوة قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عازم بل وكل الصحابة بلا استثناء ولا واحد منهم قال نرجع وهو ده عارف يا ابو جلابيه يقول لي انت المشكله في ايه المشكله ان انت تضمن مين معاك سيدنا موسى قال ايه قال رب اني لا املك الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين هي دي نفسية الثبات تستمد من التعزية بمن معك ومن حولك قصة سيدنا كعب بن مالك قال فسألت هل لقي هذا الذي لقيت غيري قالوا نعم هلال بن أمية ومرار بن الربيع فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما يبقى التثبيت بيجي بإيه أما تشوف حواليك حد جدع راجل صادق سيدنا النبي صلي عليه لما قال ركب رجل بقرة فق- فقالت له البقرة آه نحن لم نخلق للركوب إنما خلقنا للحرث فتعجب الناس قالوا سبحان الله بقرة تتكلم قال أنا أؤمن بهذا ها؟ وأبو بكر وعمر وما كان وما كان ثم ما كانوش موجودين بس هو على يقين ان ابو بكر وعمر معاه انتوا فاهمين وصلت يا رب نفهم ان هي دي الفئه اللي لو لقيتها تثبت وتقوى وتنشط لكن لما تبقى في وسط ناس كله ملخلخ تعمل ايه هي دي سنة كونية سنة ربانية أن يصطفى تصطفى فئة وتلتزم هذه الفئة وتكون على ثقة كثقتك بنفسك فيهم بس فلذلك الرسول صلى عليه كان ماضي بألف وربعمية يعني يعني ألف وربعمية مش ألف تلتمية تسعة وتسعين ألف وربعمية هم كلهم رجالته كلهم ايد واحدة لذلك هتيجي معانا في الفوائد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعهم مد ايده الالف وربعمية في ايده يقفز بعضهم فوق ظهور بعض لينال يد النبي لم يتخلف منهم رجل واحد بدأوا قريش تبعت ناس يقولوا لسيدنا النبي ارجع مش هينفع اول واحد جه سيدنا النبي كان اسمه بديل ابن ورقاء بديل ابن ورقاء كان سيد خزاعة وخزاعة كانت من أح... من الأحلاف سيدنا النبي صلى عليه من اللي رسول حلفهم فكانوا من أنصار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني موالي حبيب وقال له ل- لسيدنا النبي صلى عليه قال له بصراحة نحن لا نطيقهم فقال رسول الله بل نطيق أهل الأرض بالله الله أكبر
مفيش حاجة اسمها لا نطيقهم أدم معانا ربنا المهم انك تضمن ان ربنا معاك وما زاد ذلك رسول الله والمسلمين الا ثباتا وتصميما اسمحوا لي اقول كمان فايده لانها لذيذه تخفف ال- الموضوع شويه الفايده الخامسه الوفاء فايده خامسه مهمه قوي في زمن نذر فيه الوفاء في زمن انعدم فيه الوفاء لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق المفروض هيدخل مكة عن طريق التنعيم لو انتوا عارفين مكة التنعيم دي اللي الناس بيروحها النهارده يحرموا يعني اللي هي الحل فأول ما قرب من التنعيم راح مواجه مواجه سيدنا النبي خالد بن الوليد بصف 200 فارس 200 فرس وقفوا قدام سيدنا النبي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقف وجت صلاة الظهر فصلى بأصحابه الظهر وخالد بن الوليد والفرسان بينه وبين الكعبة في القبلة بعد أن صلوا قال خالد بن الوليد لقد فاتتنا فرصة لو أصبناهم وهم يصلون لقضينا عليهم قال يا ريتنا كنا قتلناهم وهم يصلوا ثم قال ستأتيهم صلاة هي أعز عندهم من المال والولد صلاة العصر ده عارفين بقى ها ولذلك هنقول ان من الفتح ان المشركين شافوا المسلمين ما كانوش شافوهم ولا يعرفوا عندهم حاجة كان ال- ال- التشويه الإعلامي على اشده ان دول شويه متطرفين شويه متعصبين شويه ارهابيين دول قتله دول مفرقين دول دول دول فلذلك من فوائد صلح الحديبيه ان المشركين ايه شافوا المسلمين بقى عن قرب شافوهم وهم بيصلوا شافوهم وهم بي- بيحبوا سيدنا النبي دي, ده- دي مواقف عظيمه جدا هتاتي معنا في الفوائد لكن الشاهد هنا ايه ان الرسول فعلا صلى بالناس العصر صلاه الخوف ان طائفه تسجد والطائفه الثانيه تحميها فاذا رفعت الطائفه الطائفه الثانيه تسجد فلم يتمكن خالد من الهجوم على المسلمين ظل واقفا وقف خالد يحاول ان آه، يحارب ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ودي فايدة مهمة جدا هتيجي معانا ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان مصمم ألا يغير نيته لن أقاتل وقف لحد ما صلى العصر صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى طريق آخر فدار حول جيش المشركين حتى نزل من الجهة الأخرى عند الحديبية الحديبية دي اللي هي النهاردة آه، بيسموها ايه التنعيم مش- مش التنعيم آه، الشميسي الشميسي الجهة التانية من الش... يعني التنعيم الناحية دي والشميس الناحية التانية فلف كده من الصحراء ومن طريق غير مطروقة لحد ما نزل في الشميسي وبقى خلاص بينه وبين مكة ميلين اتنين اربعة كيلو هيدخل اجتمع الصحابة لحد ما اكتملوا ووقفوا وبدأ يدخل ركب القصواء وسار بها فبركت القصواء القصواء دي ناقد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بركت القصواء والصحابة يشدوا ودنها ينغزوها يمين شمال الرسول نزل عنها ويضربوها ويفزعوها ما قامت فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت يعني ايه حرمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها وما ذاك لها بخلق ثم أنهضها ووجهها جهة المدينة فقامت وانطلقت فقال حبسها حابس الفيل الشاهد الأول في هذه القصة الوفاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه ده ليله الجمعه حتى وس- وكثره الصلاه على النبي سنه صلى الله عليه وسلم آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق لا لا لا ده القصواء دي معايا من زمان وعمرها ما حرمت تيجي تحرم دلوقتي الوفاء حتى للدابه شوف حتى للدابة الرسول قال لهم لا لا لا ما تقولوش عنها كده ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق مش من أخلاقها الوفاء حتى للدابة لما يجي حد كبير ويغلط غلطة ما- من غير ما يغلط أشيع عنه وانت تقول اه ده هو وحش ده قال يا راجل حرام عليك ده انت بتقول انك التزمت على ايده وانت بتقول ان هو اللي رباك والاخر كده اهو فين الوفاء سيبك من الوفاء للمشايخ الوفاء لله كم انعم عليك ثم اذا ابتلاك مره تنسى الوفاء لنعم الله عليك تتخلى تنفر تكره تعادي مع مراتك غلطت مرة عارفين قصة الراجل اللي كان صاحب غيط عنب وكان بيعدي عليه صاحب له فكان يقدم له عنب يقعد ياكل ياكل ياكل فزوجته قالت له انت بتاكل معاه قال لهم لا لا ما باكلش معاه والله لا انا بقدم له بس ياكل قالت له لا لازم تاكل معاه من الادب مع الضيف ان تاكل معه فبدا ياكل معاه فلقاها ايه حدقه مره العنب حامض فقال له سبحان الله انت بتاكل ازاي وهو حامض كده قال له لا دي اول مره يطلع حامض قال له طب ما تاكلش قول قال لي يا اخي ما انا اكلت حلو كتير لما يجي مره حامض ابلعها منك ده اسمه ايه الاسم اللي محدش يعرفه النهارده اسمه ايه الوفاء الوفاء اخلاقيات الاسلام ومثاليات الاسلام عاليه قوي تخلينا عنها كتير فالشاهد يا اخوه عايزين نطلع من الدرس الليله دي الصمود والثبات اظهار الشعائر الوفاء تعلق القلب بالمشاعر بالكعبه بالصيام بالتوحيد لأن هذا هو سبيل النجاة أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب